والشرع للدرس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما حياك ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، ما زلت معكم في أهم سلسلة من وجهة نظري والله أعلم هي سلسلة البناء بعد ما اتكلمنا عن سلسلة البناء التربوي الإيمانيات والأمور المتعلقة بالله سبحانه وتعالى قيام الليل وقراءة القرآن والأذكار والصيام وغيرها من الطاعات والعبادات اللي بتبني الإنسان إيمانيا كنا محتاجين إن احنا نوجه الدفة إن احنا إزاي نبني إنسان قائد القائد ده اللي يقود الأمة كل الأمم كلها مش أقول أمة النبي محمد بس لا لا لا ده هيقود كل الأمم بعد ذلك إن شاء الله قلت لكم قد إيه الدنيا خسرت لما احنا للأسف تخلينا عن مكان القيادة لما تخلينا عن هذا المقام الكريم العظيم لما تخلينا عنه للأسف رأينا الدنيا للأسف عمالة تسير إلى الوراء عشان كده بنقول أهم سلسلة احنا محتاجين نكون قادة محتاجين نكون قادة أولا على نطاق الدايرة الضيقة خالص دايرة الأسرة بعد كده دايرة المجتمع بعد كده دايرة البلد بعد كده دايرة العالم الإسلامي بعد كده دايرة الدنيا كلها بإذن الله زي ما النبي رب الصحابة كده ربهم من البداية على هذا الأمر كن قائدا اه، احنا خدنا في الحلقات اللي فاتت أمور مهمة جدا جدا اتكلمنا يا ترى هل القيادة هي عبارة عن جينات وراثية بتنتقل من الآباء للأبناء ولا يا ترى هي مهارة ممكن تكتسب وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل لينا كل النظريات اللي موجوده الان فصل لينا فيها وقال لنا ان القياده ممكن مهاره الانسان منا يكتسبها. بعد كده خدنا شويه علاقات بين القياده وبين الجسم، بين العلاق بين القياده وبين السن، بين القياده وبين النوع، بين القياده وبين حال الانسان، امور كلها خدناها الدرس اللي فات واللي قبله بفضل الله عز وجل. وكنا توقفنا في الاسبوع اللي فات بفضل الله عز وجل عن اهم ممارسات القائد. تكلمنا وقلنا ان ممارسات القائد هتنصب في ست اصول مهمه جدا هنتكلم عن كن نموذجا هنتكلم عن الرؤيه المشتركه هنتكلم عن التحدي هنتكلم عن تمكين الاخرين هنتكلم عن التشجيع والتحفيز وهنتكلم بعد ذلك عن اكتشاف المواهب سواء زي ما قلت لكم في الدايره الصغيره يعني ممارسات القائد كن نموذجا داخل اسرتك كن نموذجا في الشارع بتاعك كن نموذجا في مكان عملك كن نموذجا في المجتمع بتاعك وقلنا ان نجاح القائد متوقف على هذه الجزئيه الجزئيه الخطيره دي انك تكون انسان ما شاء الله لا قوه إلا بالله متميز جدا في اخلاقك متميز جدا في طباعك ان يكون عندك مصداقيه وقلت لكم ان العلماء عرفوا المصداقيه بالصدق والامانه وقلت لكم سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم من اهم الامور اللي كانت بتميزه انه كان صادق وكان امين وكان يلقب بهذين اللقبين سواء قبل البعثه او بعد البعثه صلى الله عليه وسلم لما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون نموذج بين الناس استطاع ان ياسر قلوب الناس بعد كده قلت لكم ان في نقطه مهمه جدا ان 90% من فشل القاده آه، كان بسبب الاخلاق السيئه الاخلاق السيئه عدم المصداقيه للاسف وبالتالي حبيت ان انا اتكلم في البدايه عن ممارسات القائد عن جزئيه انك تكون نموذج في اخلاقك وفي طباعك وفي سلوكياتك مع الناس علشان تكسب الناس الناس الان محتاجه ان هي ترى منا افعال محتاجه ان هي ترى منا افعال الناس خلاص سمعت كتير ولكن محتاجه ان هي ترى افعال اتكلمنا على كن نموذجا الدرس اللي فات اتكلمنا على جزئيه الرؤيه الرؤية قلت لكم نجاح الإنسان دايما متوقف على رؤيته أنت يا ترى هل بترى المستقبل بتاعك وقلت لكم أن نابليون بونابرت كان دايما بيقول لا يستطيع أبدا أي قائد أنه يقود الناس من غير أن يحدد لهم الهدف الذي سيصلون إليه أو المستقبل الذي سيعيشون فيه علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما عنده رؤية وكانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في قمة الروعة وهوضح لكم إن شاء الله دلوقتي بإذن الله عن طريق النموذج اللي أنا كنت رسمته لكم آه، الأسبوع اللي فات بإذن الله هوضح لكم إزاي الإنسان مننا يبني رؤية وقلت لكم إن الرؤية دي هي عبارة عن المكان اللي الإنسان يريد أن يصل إليه هذه الرؤية لها طريق يبقى الرؤية هي المكان اللي أنا عايز أوصل له الرؤية دي لها طريق الطريق ده هو عبارة عن الرسالة اللي انت عايز تحققها في الحياة هذا الطريق عليه خطوات انا بمشي عليها بمشي على الطريق بخطوات هذه الخطوات هي الاهداف وقلت لكم ان انسان وضع لنفسه رؤية مكان عايز يوصل له من غير ما يرسم لنفسه الطريق ده ما اصبحتش رؤية ده اصبحت امنية اصبح شيء مستحيل يتحقق الانسان ما رسمش لنفسه طريق بعد كده قلت لكم ان الانسان لو رسم طريق بس الطريق ده من غير خطوات انت لن تصل ابدا لان لازم علشان اوصل للمكان اللي انا عايز اوصل له لازم في خطوات انا اخدها الخطوات دي اللي احنا دايما بنسميها اللي هي جزئيه الاهداف قلت لكم ممكن الانسان ان يكون حط لنفسه رؤيه وممكن وضع لنفسه الطريق وممكن بدا ياخد خطوات بس لان الانسان ضعيف كما قال الله وخلق الانسان ضعيفا لان الانسان ضعيف فهو للاسف ما بيقدرش ياخد الخطوه انه يوصل للمكان اللي هو عايز يوصل له يا ريت في ال control لو الصوره بتاعتنا موجوده ان شاء الله يا ريت تطلع على الشاشه كده بحيث نوضح للناس ازاي تكون في رؤيه آه، فناخد دلوقتي بسرعه مهمه تاني مهمه تاني نقول ان عندي رؤيه الرؤيه دي اللي هي المكان اللي انا عايز اوصل له المكان ده لازم يكون له طريق الطريق ده لازم تكون فيه عليه خطوات بس ان انا ضعيف انا محتاج ان انا يكون عندي زاد محتاج يكون عندي طاقه تحفزني الطاقه دي ممكن تقول مثلا لو خدنا في البدايه المكان اللي انا عايز اوصل له الجنه فرسالتي زي ما الانبياء علمونا هي لا اله الا الله هي لا اله الا الله هي لا اله الا الله لا اله الا الله دي اكيد في اهداف زي ما احنا يعني مش عارف هنعرضوها الان دلوقتي قدامكم ولا لا آه، آه، آه، ده قدامكم هو زي ما انتم شايفين الرؤيه اللي هي المكان طيب آه، نشوف كده مع بعض الرؤيه اللي هي المكان اهي الصوره قدامنا ظهرت المكان ده اللي انا عايز اوصل له المكان ده لازم يكون فيه طريق الطريق ده اللي انا بسميه الرساله لو قلنا الانبياء كانت رؤيتهم دايما الوصول للجنه الوصول للجنه يبقى ده المكان اللي انا عايز اوصل له يبقى المكان اللي هو الجنه لن اصل اليه الا بعد ان ارسم لنفسي هذا الطريق والانبياء وروا لنا ان الرساله بتاعتنا هي لا اله الا الله انا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فكانت رسالتهم تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى فالتعبيد ده اللي هو الطريق ده اللي هو الطريق ده طيب انا خلاص عرفت رسالتي ان انا عبد لله سبحانه وتعالى ولن اصل الى الرؤيه اللي هي المكان اللي هي الجنه الا بالرساله اللي هي لا اله الا الله ان انا اكون عبد لله طب انا رسالتي لنفسي طريق طب طريقه ما عليهوش خطوات لن تصل ابدا لازم تاخد خطوات على الطريق طب انا ايه خطواتي على الطريق خطواتك اللي هي اهدافك ايه اهدافك اللي هي الصلاه الصيام الزكاه الحج طاعة الوالدين صلة الأرحام الإحسان للفقراء الإحسان إلى الأيتام الإحسان وغيرها من الأعمال الخطوات دي أو كل عمل من الأعمال دي هي عبارة عن خطوة من الخطوات اللي هتوصلني إلى المكان اللي أنا عايزه وقلت لكم من البداية لو واحد عنده رؤية وما عندهوش رسالة لا يمكن يصل والرؤية تحولت إلى أمنية لو واحد عنده رؤية وعنده رسالة ومعهوش خطوات هيفضل واقف في مكانه لن يتحرك أبدا بحال من الأحوال خدوا بالكم من حاجة أنا عندي رؤية وعندي رسالة وعندي أهداف لأن أنا ضعيف لأن أنا ضعيف مش قادر أوصل لأن أنا ضعيف مش قادر أتحرك أو ممكن بعضنا ياخد حركات على الطريق ومش قادر يوصل طب احنا محتاجين ايه محتاجين لطاقه الطاقه دي اللي هتساعدنا على الحركه على الطريق بتاعنا حتى ما نصل الى المكان اللي احنا بنرجوه الطاقه دي اللي احنا بنسميها الزاد ممكن اللي يخليني اوصل الى هذا المكان ان انا اكون عبد احضر دروس علم ما شاء الله تديني طاقه ان انا اتحرك لطاعه الله سبحانه وتعالى رفقه صالحه تعتبر من الطاقه تاخد بايديا لطاعه الله سبحانه وتعالى احط نفسي في بيئه ايمانيه ممكن تاخد بايديا ان انا اتحرك لحد ما اصل الى المكان اللي انا عايز اوصل اليه يبقى الرس الرسمه دي صدقوني يا احبابي والله لو ما خرجتش من درس النهارده الا بالرسمه دي صدقوني والله كفايه عليا جدا ان انا اوضح لك طريق احنا طرحنا السؤال المره اللي فاتت يا ترى هل انت ليك رؤيه وهنعرض ان شاء الله كمان شويه باذن الله تبارك وتعالى فيديو بسيط كده يوضح ارائكم وأس- و- واقتراحاتكم وكلماتكم الجميله اللي انا قراتها على الصفحه الخاصه بالبرنامج كن قائدا يبقى اذا يا ريت كل واحد مننا الان يرسم قدامه الرسمه دي يحط لنفسه المكان ناخد نموذج بسيط كده علشان اقول لكم ازاي نضع لانفسنا رؤيه انا النهارده عايز ان انا اتحرك ان انا اختم كتاب ربنا سبحانه وتعالى احفظ القران كله اصبحت رسالتي او رؤيتي ان انا اختم القران اصبحت رؤيتي ان انا اختم القران طب رسالتي رسالتي أنا إزاي أعيش من غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى إزاي أعيش من غير كلام ربنا سبحانه وتعالى أنا خدت القرآن لأنه هو هداية أنا خدت القرآن علشان أوصل لطاعة الله سبحانه أوصل للجنة فإذا أنا رؤيتي إن أنا أختم القرآن رسالتي إن أنا ما أقدرش أعيش من غير قرآن أهدافي اللي هي خطواتي هبدأ أولا أروح لشيخ أبدأ أحفظ على إيديه القرآن اتنين اشوف اخ من اخواننا الخطوه الثانيه ابدا النهارده احفظ قران كتير الخطوه الثالثه ابدا اراجع القران الخطوه الرابعه احفظ على ايد شيخ الخطوه الخامسه ان انا اخد مجموعه من زمايلي يساعدوني على حفظ القران وهكذا خطوات خطوه ورا خطوه خطوه ورا خطوه خطوه ورا خطوه لحد ما اوصل الى المكان بس ممكن ابدا احفظ قران وارجع اقف تاني وارجع اقف تاني يبقى انا محتاج لطاقه ايه هي الطاقه الشيخ اللي ياخد بايديا اللي يساعدني إيه إيه إيه زميلي اللي ما شاء الله اللي يبقى فيه بينه وبينه منافسه اصبحت دي كلها طاقات توصلني الى الطريق اللي انا عايزه والمكان اللي انا عايز أحق- اوصل اليه او الرؤيه اللي انا عايز احققها وهكذا واحد عايز رؤيته انه يكون دكتور في الجامعه علشان يخدم الناس ويخدم المسلمين اصبحت دي رؤيته طب رسالتك رسالتك ايه عشان تبقى دكتور في الجامعه وتبقى انسان كويس جدا اخدم اسلامي واخدم الناس لان انا مستعمر في الارض دي رسالتك انا اولا اطيع ربنا بالمكان اللي انا عايز اوصل له الامر الثاني ان انا اخدم الناس عن طريق المكان اللي انا عايز اوصل له طب اهدافك ايه واحد جد واجتهاد اثنين حضور دائم في الجامعه ثلاثة علاقات كويسه جدا مع الدكاتره اربعة الاطلاع على الابحاث الجديده في المجال اللي انا شغال فيه خمسة آه، العلاقه اللي تكون بيني وبين الدكاتره يمدوني كل يوم بحاجه جديده دي اصبحت اهدافي طب الطاقه طب الطاقه اللي تعيننا على كده ايه استحجا- استحضار الاجر اللي عايز يبقى دكتور في كليه الطب مثلا استحضار الاجر قد ايه انا هنفع الناس بهذا العلم قد ايه انا هخدم الناس لما يكون عندي علم معين مثلا في مرض من الامراض المنتشره عند الناس دي كلها امور تدفعك طاقه تدفعك انك تروح بين ايدين شيخ وتقول له انا عايز اتحفز ان انا ابقى طبيب ماهر مهندس ماهر آه، راجل اخدم الامه بتاعتي في- في مجال الكمبيوتر او في مجال الاتصالات او في مجال الالكترونيات الشيخ يحفزك ويقول لك شد حيلك انك تستحضر أجر قد ايه انا هحصل اجور عظيمه جدا من وراء هذا آه، العمل علشان كده قبل ما ناخد الفاصل هشرح معاكم تاني الامر دون عايز اقول لك الرؤيه هي المكان اللي انت عايز توصل له اما رسالتك فهي الطريق اللي انت ماشي عليه اما اهدافك فهي خطوات أما الطاقة فهي الزاد المحرك الأساسي لك عايز أقول لك إذا كان الأنبياء وضعوا لنا رؤية إن إحنا لازم نخش الجنة فوضعوا لنا رسالة إنك لازم تكون عبد لله سبحانه وتعالى والرسالة دي اللي هي الطريق وضعوا لنا من خلالها أهداف الصلاة والصيام والعبادة والأخلاق والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى دي أهدافك دي خطواتك على الطريق بعد كده هتحتاج لزاد يوصلك لهذا الأمر ان شاء الله باذن الله يعني افكركم تاني ممارسات القائد معلش سامحوني انا بعيد النهارده كتير بس انا عايز اثبت الحاجات دي جواكم قبل ما ناخد الفاصل اللي هناخد فيه الفيديو بتاع اجاباتكم في السؤال افكركم تاني ان اهم ممارسات القائد كن نموذجا الرؤيه المشتركه التحدي تمكين الاخرين التشجيع او التحفيز واكتشاف المواهب تعالوا مع بعض نطلع نفاصل نشوف اجاباتكم نشوف اجاباتكم والسؤال بتاع الدرس اللي فات ان شاء الله باذن الله ونرجع لكم تاني اتفضلوا معانا
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين الحبيب المصطفى أنت الأمين
طيب آه، آه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، بعد ما خدنا كده أهم آه، التعليقات بتاعتكم آه، على السؤال بتاع الدرس اللي فات أولا جزاكم الله خيرا على تعليقاتكم ويا ريت إن شاء الله إن احنا نزدي- نزداد أكتر في مسألة التعليقات الحاجات دي بتنفعنا جدا جدا جدا وبتفتح لنا آفاق كبيرة جدا وبيبقى فيها روح مشاركة والمشاركة دي أمر طبعا في غاية الأهمية بالنسبة لنا أقدر أفهم دماغك أكتر أقدر أوجهك أكتر أقدر يكون في بيني وبينك تواصل وده بفضل الله بينفعنا كتير جدا وبينفعكم برضو كتير جدا ان شاء الله تبارك وتعالى. آه النهارده باذن الله تبارك وتعالى بعد ما خدنا اهم ممارسات القائد وما يتعلق بالقائد من حيث كون نموذجا والرؤيه المشتركه ناخد النهارده باذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالجزئيه الثالثه من جزئيات آه القياده او اهم ممارسات القائد الا وهي جزئيه التشجيع او آه، التحفيز. ن- نشوف كده مع بعض التشجيع عندنا امر مهم جدا ان انا دايما اشجع الناس واحفز الناس على فعل الخيرات واحنا دايما بنقول في مساله تشجيع الناس يعني ايه انا عايز احفز الناس يعني انسان مننا عايز يحفز الناس على الطاعه واحد عايز يحفز الناس على الاجتهاد في العلم واحد عايز يحفز الناس على فعل الخيرات التحفيز ده بالنسبه لنا بيساوي لنا حياه وهقدر اقول لكم انا ليه قلت ان التحفيز عندنا بيساوي حياه من خلال فيديو بسيط ان شاء الله هنعرضه لكم بعد فتره وجيزه باذن الله تبارك وتعالى. عايزين نعرف يعني ايه ان احنا عايزين نحفز الناس. بيقولوا التحفيز هي قدره القائد انه يوصل اتباعه الاتباع دول ممكن يكون اولادك ممكن يكونوا اولادك ممكن يكون ناس شغالين عندك في, ال... في ممكن تكون انت كامام مسجد الناس اللي حواليك في المسجد فالتحفيز معناه هو ان نصل بالاتباع الى حاله من الشغف والسعاده والاقبال على الاعمال وانجاز الاهداف يبقى انا اقدر عايز اوصل الناس الى حاله عندهم ما شاء الله شغف وسعاده اثناء العمل اثناء العمل آه، آه، بحيث ان احنا نحقق الاهداف اللي احنا رسمناها لنفسنا يعني مثلا انا امام في مسجد عايز اوصل للناس يا جماعه ان احنا يبقى متمسكين قوي بالقران ازاي انا اقدر اوصلهم لحاله انه يحفظ القران ويبقى قريب جدا من القران ويقرا القران بشغف وبحب وبسعاده كمان انا النهارده زوجتي عندها مشكله معينه في البيت ازاي انا اخليها تعمل هذا العمل بحب وشغف وسعاده آه، خلاف حالها قبل كده ازاي انا النهارده آه، ك- كاب كاب عايز اوصل اولادي ان هم يكون عندهم بر بالوالدين وحرص على العمل الصالح وحرص على العمل الصالح وحرص على الطاعه آه، بشغف وبحب وبسعاده يا جماعه آه، التحفيز ده حياه صدقوني والله التحفيز ده بالنسبه لنا حياه عايز من البدايه اقول امتى الانسان مننا يحفز الناس ويجيب نتيجه كويسه جدا امتى احنا نشجع الناس على العمل الصالح وتجيب نتيجه كويسه جدا جدا نشوف مع بعض الجزئيه الاولانيه بصوا يا جماعه الانسان مننا علشان يحفز الانسان لازم يكون عنده اربع مبادئ هامه جدا اربع اصول بيقوم عليها نجاحك في التحفيز امتى النهارده لما تحب تشجع الناس على عمل ما تنجح في التشجيع ده تنجح في التحفيز ده باربع اصول مهمه جدا جدا الاصل الاول انك يكون عندك قدره على اشباع الحاجه الى الحب والعاطفه يعني ايه الكلام ده يا ريت ننقل مع بعض كده على الصوره الثانيه بقول انك في الوقت نشوف مع بعض كده على الشاشة القدرة على إشباع الحاجة إلى الحب والعاطفة أنت لو قدرت النهاردة أنك تربط بينك وبين زوجتك علاقة حب قوية جدا جدا جدا صدقني لما تحفزها على عمل هتعمله صدقني النهاردة لما تكون بينك وبين إيه إيه الناس اللي انت شغال معاهم علاقة حب قوية جدا جدا جدا صدقني لما يحسوا بالحب والعطف والحنان منك صدقني والله لو حفزتهم على عمل آه، هيوصلوا إنما المشكلة إن إحنا عايزين نصدر أوامر ونحفز الناس على عمل مهم واحنا للاسف ما قدرناش نربط بيننا وبين بعض علاقه حب فعشان كده بقول اللي عايز ينجح في التحفيز والتشجيع لازم تكون في علاقه حب بينه وبين الناس شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قدر يعني يكون في علاقة حب قوية جدا بينه وبين الصحابة علشان كده النبي لما كان بيأمرهم بأمر كانوا بيسارعوا لتنفيذ هذا الأمر شوف النبي صلى الله عليه وسلم حب يعلم معاذ أمر معين شوف النبي ماذا يقول له قال له يا معاذ والله إني لأحبك اسمع والله إني لأحبك النبي بدأ بالحب بدأ بالعاطفة علشان كده قال له بعدها العمل فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل ما تطلب من حد حاجة عايز يعملها عايز أنت عايز إن هو يعملها ابدأ بالحب ابدأ بالعاطفة دعموا أواصر المحبة بيننا وبين بعض وبعد كده أؤمروا الناس صدقوني الناس هتبقى في إيدينا زي العجينة نشكلها زي ما احنا عايزين علشان كده بنقول يا جماعة عايزين نتكلم في البداية في التحفيز عن الحب والعاطفة ولكن هنشوف الحب والعاطفة بعد ما ما اوضح ليك قد ايه التحفيز ده بالنسبة لنا حياة قد إيه ممكن نغير من الناس عن طريق التحفيز تعالوا مع بعض نشوف فيديو بسيط كده ونرجع لكم تاني
Too deep. Don't never. No, never. The rain will fill the hole, and then they can swim out. Stop jumping! We have a plan!
Why are you listening to the hole? Why aren't you listening to
آه، يا رب المعنى يكون وصل ضفدعتين وقعوا في بير عميق جدا الناس دايما عماله تتكلم بالرسائل السلبيه وفر طاقتك مش هتقدر تطلع آه، صعب جدا انت هتموت انت مش عارف ايه طول ما الناس عماله تتكلم بالرسائل السلبيه واحد من الضفدعتين كان لا يسمع فكان شايفهم عمالين يتكلموا بحراره وقوه فبيحسب ان هم بيشجعوه فتشجيع وتحفيز منهم دائم تشجيع وتحفيز منهم دائم تشجيع وتحفيز منهم دائم فضل ينط ينط ينط لحد ما طلع بره حياه التحفيز ده حياه اللي عايز فعلا يغير حياته تغيير الحياه بيكون عن طريق التحفيز عن طريق تشجيع الناس علشان كده لما هو عمال يشاور لهم كده و- ويقول لهم آه، شكرا لتشجيعي فهم بصوا للحركات فعرفوا ان هو ما بيسمعش فبالتالي استفادوا الدرس كويس جدا فبداوا ان هم بسرعه يروحوا للتاني اللي واقع في البير وقعدوا يحفزوه سهل تطلع ممكن تطلع انت قادر على الخروج اطلع نط اقفز كانت النتيجة إن هو خرج صدقوني زمان لو كان لو كان الضفدعتين اللي وقعوا في البير الاثنين يعني استجابوا للرسائل بتاعتهم صدقوني ما كانوش طلعوا كانوا هيهلكوا جوه البير ده عشان كده بقول لكم التحفيز من البداية حياة طب امتى ان احنا ننجح في التحفيز قلت لكم باربع حاجات كانت المسألة الأولانية امتى نشجع الناس لما نقدر بالفعل ان احنا يكون بيننا وبينهم علاقة حب قوية جدا جدا جدا لما احنا فعلا لما نيجي نوجه الناس وان احنا نقول للناس يلا يا جماعه احنا عايزينكم العمل ما صدقونا عن طريق هيكون عن طريق الحب تخيلوا معايا اخت من الاخوات اللي اول مره تخش مسجد لاول مره بتسال عن دروس فدخلت المسجد في درس من الدروس اللي انا كنت بديها قامت اخت من الاخوات وشافت لبسها طبعا لابسه ضيق ولابسه لبس مش كويس جدا وداخله درس يعني هي جواها خير فسالت يا جماعه عايزه اروح درس احرك قلبي شويه فقالوا لها درس مثلا فلان فجت الدرس عندي فسبحان الله اخت من الاخوات قامت وقامت جايبه شريط عن النقاب وقامت رمياه في حجر الاخت قالت لها اسمعي ده اسمعي ده وقامت راميه في ظنكم ان ممكن الاخت دي تتغير الاخت دي بعتت لي رساله قالت انا ما عدتش داخل المسجد تاني بسبب اللي الاخت عملته هي عايزه تحفزها ان هي تلبس حجاب وان هي تلبس لبس شرعي ولكن للاسف بدون ما يكون بينهم وبين بعض علاقه الحب والعاطفه اللي قدامنا على الشاشه بدون الحب وبدون العاطفه لا يمكن ابدا هننجح في تحفيزنا علشان كده كان الاصل ان الاخت قبل ما تقعد او قبل ما ترمي لها الشريط تقعد معاها وتذكرها بالاصل ده انا بحبك جدا انا تشبعها من الجانب الحب والعاطفه بينها وبيننا بينهم بين بعض وبالتالي بعد كده شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا يا معاذ والله إني لأحبك وبعد كده يقول له فلا تدعنا أن تقول دبر كل الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى الركيزة الأولى علشان تحفيزنا ينجح لازم تشبع ال- ال- الحاجة بالنسبة للناس على الحب وعلى العاطفة تعالوا مع بعض نشوف الجزئية الثانية علشان يبقى تحفيزنا ناجح بإذن الله علشان يبقى تحفيزنا ناجح لازم مهم قوي قوي ان نشبع حاجه الناس الى التقدير والاحترام لما تيجي تحفز حد على حاجه معينه تشجعه على حاجه معينه ما ينفعش ابدا من حال الاحوال انك ما تحترموش انك ما تقدرهوش ولكن بوجود التقدير والاحترام بالادب بالاحترام بيننا وبين بعض ما شاء الله لا قوه إلا بالله في كتير من الاوقات لما نيجي نحفز حد على حاجه انت ذات نفسك لما تيجي تحفزي ابنك مثلا على انه يعمل الواجب بتاعه بتشتميه وبتبهدليه وبتهينيه وبعد كده قوم اعمل واجبك انت متوقعه انه ممكن يقوم يعمل واجب ولو عمل الواجب ممكن يعمل واجب بالحب لا احنا عايزين نحفزهم على اداء الواجب هنحفزهم ازاي ان انا اديله قدر كبير جدا من الاحترام انك لما تحترميه ما شاء الله لا قوه الا بالله هيبقى عندك تحفيز قوي جدا بالنسبه له انه يتحرك لاداء العمل علشان كده شوفوا النموذج ده من النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو محاصر حصون خيبر النبي هو محاصر حصون خيبر قال للصحابه ايه بعد ما الحصون طبعا يعني بدات تبقى فيها صعوبه شويه ان احنا نخترقها النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه شوفوا التحفيز شوفوا الاحترام النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعطين الرايه غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله شوفوا الاحترام شوف التقدير الرايه بكره انا هديها لواحد آه، آه، هو بيحب ربنا وبيحب الرسول وربنا بيحبه والرسول بيحبه دي تخش في العاطفة وتخش في التقدير والاحترام يقول بريدة رضي الله عنه راوي الحديث فما منا من رجل له منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل في رواية عمر بيقول فبات الصحابة كلهم يدوكون أيهم يكون صاحب هذا الشرف لدرجة أن عمر بيقول أن أفضل أمنية تمناها في حياته أنه يصل إلى هذه المكانة هو عارف أن اللي هيخش الحصن ده واحد هينط يخش على الحصن ويفتح الباب ده هيتقطع قبل ما يفتح الباب اصلا هو عارف ان هو هيموت جوه ولكن مع ذلك هو ده التحفيز النبي قدر يوصلهم لحاله ان انا عايز اخش اموت آه، بس اعمل العمل ده بس اعمل العمل ده القدره على اشباع الحاجه الى التقدير والاحترام يا ريت لما تيجي تطلب حاجه من زوجتك اطلبها بتقدير لها باحترام لها انك تقدرها انك لما تيجي تتكلم تحترمها في الكلام انك مثلا شفت في البيت حاجه غلط بدل ما تقول انت ما بتفهميش انت ما بتعرفيش هضرب ليكم نموذج سريع كده في زوجه بتنام عن صلاه الفجر ما بتصحاش لصلاه الفجر فالزوج قدامه طريقه من اتنين الطريقه الاولى انت انت منتكسه انت هتضيعينا وهتضيعي الاولاد الاولاد هيشوفوكي هينتكسوا هم كمان لا حد هيصلي الفجر ولا حد هيعبد ربنا روحي منك لله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما كنتش تزوجتك هي لما تسمع هذا الكلام ايه اللي هيحصل لا شافت احترام ولا شافت تقدير تصاب باحباط تقول له طب والله ما انا قايمه الزوج الثاني الذكي انا والله شوفوا شوفوا التحفيز انا عارف قد ايه مجهود البيت شق عليكي عارف قد ايه انت بتتعبي في البيت عارف قد ايه الاولاد بيتعبوكي وعارف قد ايه انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى واعلم يقينا ان حبك لربنا هو اللي هيحركك دلوقتي ان انت تقومي تصلي شفتوا التحفيز ده شفتوا التحفيز ده لما ادالها تقدير ادالها احترام انه مستشعر قد ايه هي تعبانه صدقوني والله بالكلمتين دول هي هتقوم تنط هتقوم تنط عشان تصلي صلاه الفجر فالركيزه الثانيه معانا النهارده في مساله التحفيز انك لازم تقدر حاجه الناس لمساله ان هم عايزين يحسوا ان في حد بي- بيحترمهم وحد بيقدرهم الامر الثالث وده امر في غايه الاهميه هو القدره على اشباع توظيف الطاقات القدرة إلى إشباع الحاجة إلى توظيف الطاقات النبي صلى الله عليه وسلم كان علشان يحفز الناس ممكن إنسان مننا أنا النهاردة مثلا بدرس علم أنا شايف قدامي واحد هو مش متقن في طلب العلم ولكن متقن جدا في فعل الخيرات أنا هحوله جمعية خيرية يبدأ يشتغل فيها لأن هو ده الطاقة بتاعته هنا هتطلع هنا واحد تاني مش قادر ي- ي- يتحرك في طلب العلم ولكن عنده أموال ممكن يبذلها لخدمة الناس أنا هوجهه للطريق ده واحد تالت مثلا دكتور مش قادر يطلب علم ولكن هوجهه ان انا اي حد فقير هوصله له النبي كان بيقدر يستغل القدرات واحد تاني ما شاء الله لا قوه الا بالله ماشي مثلا في مجال مه- مه- هندسه بس متعسر شويه بس هو ما شاء الله في طلب العلم متميز جدا ابدا اوظف انا الطاقات النبي كان بيعمل كده وعلى قدر توظيف الطاقه النبي كان بيجد ما شاء الله إيه إيه إيه نتيجه للتحفيز يعني مثلا زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت النبي أمره أن يتعلم لغة اليهود فتعلمها في أسبوعين ما عندهوش مثلا ممكن ما تكونش عنده القدره الجهاديه الكبيره زي خالد بن الوليد رضي الله عنه فالنبي قدر يستغله في الباب ده النبي قدر يوظف الطاقات ان تعالى انت انت مثلا مش في الجهاد تعالى انت في الباب ده عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نظرا ل- لحال جسمه كان قصير وكان نحيف قدراته القتاليه في الجهاد مش مش قد كده ولكن ما شاء الله النبي خده من باب الجهاد حطه في باب القران قدراته ال- القتاليه قدراته الإمك- الامكانات بتاعته كانت هنا عشان كده تفوق في هذا الباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القران من اربع منهم عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود كان في الباب ده عبد الرحمن بن عوف هل هو كان متقن لكتاب الله اه كان بيحفظ على قد ما يستطيع ولكن كانت قدراته القويه جدا النبي يقدر يوظفه في هذا الجانب جانب الانفاق على الاسلام والانفاق على المسلمين انه كان تاجر ما شاء الله بارع جدا جدا مساله توظيف القدرات علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وجد في ابو بكر وعمر آه، مساله القدره على الحكم والسياسه وضعهم في هذا الباب فقال اقتدوا باللذين من بعدي خد بالك باللذين من بعدي ابي بكر وعمر ده النبي شايف ان دي قدراتهم سياسيه قويه جدا يبقى هم يتحطوا في هذا الباب النبي شاف خالد بن وليد عكرمه بن ابي جهل سعد بن ابي وقاص عندهم قدره على القياده في الحروب النبي وضعهم في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم شاف ابن مسعود وشاف ابن عباس وشاف آه، ابن عمر عندهم قدره على القياده في جانب العلم والفقه والتفسير فوضعهم في هذا الباب النبي شاف عبد الرحمن بن عوف عنده قدره وطاقات قويه جدا جدا في جانب التجاره والامور الاقتصاديه فوضعه في هذا الجانب يبقى علشان نحفز الناس شوف الناس عندها ميول لايه وابدا احفزهم على هذا الامر يبقى القدره على اشباع الحاجه للعاطفه والحب القدره على الاشباع الى مساله التقدير والاحترام القدره على توظيف الطاقات نشوف مع بعض الجزئيه الرابعه بعد ما اتكلمنا على جزئيه القدره على اشباع الحاجه الى توظيف الطاقات هنشوف ايضا القدره على اشباع الحاجه الى الشعور بالمسؤوليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحملهم المسؤوليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلي كل واحد منهم علشان يحفزه على عمل معين ان العمل ده انت جزء اساسي منه انت جزء اساسي فيه محتاجينك انك تكون مجتهد جدا في هذا الباب علشان كده النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يوم غزوه بدر وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن ناخد منه موضع العبرة والشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الحباب بن المنذر لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منزل معين يوم بدر فقال له يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله سبحانه وتعالى ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة إيه هو انطلق للكلام ليه شعور بالمسؤولية فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والمكيدة والحرب فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزل فيه فنمنع الماء عنهم ونكون إحنا اللي نستفيد بهذا الماء شعور بالمسؤولية حسسوا الناس إن هو مسؤول حسس ابنك إن هو مسؤول في البيت ابنك ما بينزلش يشتري لي حاجة لأنه مش حاسس بالمسؤولية لو حسستيه بالمسؤولية صدقيني مش هيخليك إنت تنزلي تعملي حاجة أبدا علشان كده بنقول يا جماعة إحنا محتاجين جدا جدا جدا إن إحنا نتحرك وسط الناس بالأصول الأربعة دي عشان تحفيزنا يبقى قوي جدا واحد حب الناس قبل ما تحفز أشعره بالحب اشعره بتقدير الاحترام وف- ح- حط طاقته في المكان المناسب له والجزئيه الرابعه المهمه جدا جدا هي جزئيه ان انت تحسسه بالمسؤوليه طب ازاي نحفز الناس ازاي نحفز الناس التحفيز له طرق كبيره جدا اولها علشان تحفزي ابنك للصلاه لازم يشوفك بتصلي عايز تحفز ابنك على بر والدين لازم يشوف منك انك بر بوالديك عايز تحفز الناس على اي عمل اول حاجه اول طريقه من طرق التحفيز ان الناس تشوفك الناس ترى منك علشان كده الجزئيه دي نعرض فيها فيديو بسيط كده واوضح لكم قد ايه ان الانسان مننا لما بيعمل بنفسه قد ايه بيغير من غيره وبيحفز غيره على العمل تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع تاني بسرعه
الله أكبر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
يا رب المعنى يكون وصل يا رب المعنى يكون وصل المعنى ان انا النهارده لما اكون عايز احفز حد على عمل معين لازم من البدايه ان انا اكون له قدوه لازم انا اعمل هذا العمل قدامه علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم نصيبه ليه ابنك ما بيشوفكش وانت بتصلي في المسجد ولكن لازم يشوفك في البيت يشوفك عن طريق التطوع يشوفك عن طريق صلاه النوافل محتاج جدا ان انت النهارده لما تحفز اولادك على الصلاه لازم يشوفوك محتاج جدا انك لما تؤمر زوجتك ان هي ما تغضبش وما تتنرفزش لازم انت تكون هادي قدامها لازم انك تملك غضبك قدامها لازم انت النهارده لما تحفزي زوجك انه يقوم للصلاه يشوفك يشوفك بتصلي عشان تحفز زوجك لقراءة القرآن لازم يشوفك بتقرأي قرآن وهو ساعتها هيتحرك زي ما الشباب الشاب النهارده اللي شفناه في الفيديو الآن هي فكرة الفيديو ان هو ما اتكلمش مع حد هو ما قالش حد تعالوا صلوا ولكن هم لما شافوه قطع اللعب بتاعه وقطع اللي كان بيعمله معاهم وراح يصلي ما شاء الله لا قوة الا بالله هم كلهم راحوا صلوا معاه هم كلهم راحوا صلوا معاه علشان كده المعنى ده لازم يوص- يوصل لكم كلكم يا جماعة أول طريقة من طرق التحفيز إنك ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك النهارده م- اخواتك مش لب- مش لبسهم الحجاب الط- اللي الشرع امر بيه ابدأ انت بنفسك لو بدات انت صدقيني الكل هيجي بقى وراكي بعد كده فاول طريقه من طرق التحفيز ابدا بنفسك اولا الطريقه الثانيه في التحفيز لازم نعرف من البدايه ان كل انسان مننا له طريقه معينه للتحفيز فبعض الناس اللي بيحفزها فلوس بعض الناس اللي زي اولادك مثلا اللي بيحفزوا مثلا حلويات تجيبها لهم بعض الناس اللي بيحفزهم امور معنويه ممكن زوجتك لو اتكلمت معاها بطريقه كويسه تحفزها بصوره غير طبيعيه ما شاء الله لا قوه الا بالله والنبي صلى الله عليه وسلم لعقله وذكائه كان بيستخدم مع كل انسان الطريقه اللي تحفزه للعمل الصالح يعني مثلا تعالوا من البدايه نشوف قصه التحفيز في القران شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول مع فرعون إيه، لما دخل عليه السحره بيقولوا له ايه أئن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ده التحفيز المادي احنا علشان نغلب اه، تدينا فلوس هتدينا فلوس قال نعم وانكم اذا لمن المقربين دول نوعين من انواع التحفيز دول نوعين من انواع التحفيز النوع الاول هو التحفيز المادي ان هم طلبوا فلوس فلما شاف ان الناس دي غاويه دنيا الناس دي بتحرص على الفلوس كان ذكي قال لهم دنيا بس لا ده مش هديكم الفلوس بس ده انا هديكم الفلوس وهديكم المكانه كمان ودول نوعين من انواع التحفيز التحفيز المادي والتحفيز المعنوي والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحب يحفز حد على عمل معين كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدم الطريقه اللي تتناسب معاه ممكن ابن من ابنائك يكون التحفيز ال- بالنسبه له انه ينزل يلعب شويه مع اصحابه ممكن انت النهارده تقولي له آه، آه، حافظ على صلاتك وانا انزلك تلعب مع اصحابك ادي ده نوع من انواع التحفيز واحد تاني يقول لك لا آه، آه، حف- التحفيز بتاعه انك تجيبي له مثلا قميص جديد او بنطلون جديد ده نوع التحفيز بتاعه خليك ذكيه دايما وانت خليك ذكي دايما حفز الناس على حسب دماغهم وميولهم رايحه فين علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي هم المؤلفة قلوبهم لما كانوا عايزين الفلوس هدفهم الفلوس النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم عطاء كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل آه، يعرض عليه الإسلام بس عايز فلوس فأعطاه النبي غنما بين جبلين كانت النتيجة أنه تحفز إلى التمسك بالإسلام ورجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وأسلموا كلهم ليه؟ بالفلوس في بعض الناس بتحفز بالفلوس في بعض الناس تحفزها معنوي زي أبو سفيان رضي الله عنه أبو سفيان آه، راجل بيحب الفخر واللي هيحفزه انك تضع له تضعه في المكان اللي هو كان فيها قبل الاسلام فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو فاتح مكه علشان يحفز ابي سفيان على الدخول الى الاسلام قال ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن كانت النتيجه انه لما النبي وضع وضعه في المكانة دي كانت النتيجة أن أبو سفيان أسلم ومن صور التحفيز أيضا أحبابي التحفيز بالإقناع ممكن ابنك يكون عايز يعمل عمل معين انت شايفاه غلط بتكون النتيجه ان انت بتضربيه قلمين ثلاثه وبالتالي هو ما بيفهمش ممكن شاب من الشباب نفسه يلتزم بس مش مقتنع هو محتاج ان احنا نقعد معاه ونقنعه احد الشباب جالي في يوم من الايام بعد طبعا الالتزام بفضل هو الفضل قعد معايا قعده وبعد كده التزم بفضل الله وبعد كده جالي احد قال لي انا عايز اقعد معاك شويه فجاء قعد معايا قال لي انت عارف ايه اللي خلاني او دفعني ان انا التزم قلت له اه قال لي حاجتين ان انت اولا قعدت معايا وسمعتني الامر التاني ان انت اقنعتني في كتير من الاوقات اولادكم بيبقوا واخدين طريق غلط او طريق غلط انتوا يعني مثلا انت عرفت مثلا ابنك بيشرب سجاير بتعملي ايه قلمين ثلاثه وشتيمه وضرب وهتقولي لابوه وقلتي لابوه ابوه جه ضربه قلمين ثلاثه وبهدله وقطع عنه المصروف كانت النتيجه ان ابنك زاد اكتر اكتر في معصيه الله سبحانه وتعالى بنتك نفسها تلبس حجاب انت بتضغطي عليها والاب بيضربها والكلام ده فبالنتيجه ان بنتك ممكن تلبس قدامك عبايه واسعه ولابسه تحتها ملابس مش كويسه تنزل في الشارع عند اي مسجد تخش تغير هدومها تلبس البدر والاسترتش وتقلع على العبايه تحطها في شنطتها وهي داخله البيت تعمل نفس الكلام والكلام ده احنا بنشوفه طب ايه المطلوب المطلوب ان احنا نقعد مع اولادنا ونقنعهم والاقناع ده هو الطريق الطريق ان اولادكم يتركوا هذه المعصيه عارفين زي ايه النبي لما حب يحفز الشاب للعفه وترك والعياذ بالله إيه، إيه، الزنا او كده جاءه شاب كما ثبت إيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال يا رسول الله إيه، ائذن لي في الزنا يا نهار ابيض لو ابنك عمل كده معاك بتكون النتيجه قلمين ثلاثه وضرب وبهدله و... انت عايز تحفزه ان يترك المعصيه دي اقعد معاه اقنعه ومن اهم اساليب التحفيز الاقناع ان احنا نقنعه يا رسول الله ائذن لي في الزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لامك شوفوا الاقناع قال لا يا رسول الله جعلني الله فداك قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك النبي قعد معاه بيقنعه كانت النتيجة إن خرج الولد وإن أبغض الأشياء إلى قلبه الزنا هو إيه اللي حفزه إلى طريق العفة ويترك هذا الباب أو اللي كان عايز يمشي فيه إن النبي أقنعه يا ريت نقعد مع اولادنا ونقنعهم يا ريت تقعدي مع زوجك وتقنعيه يا ريت تقعد مع صاحبك وتقنعه يا ريت يا بنات يا ريت يا بنات الاخت اللي قامت رفعت شريط وقامت هبداه في في رجل الاخت يا ريت تقعد معاها وتكلمها وتقنعها الاقناع من اهم طرق التحفيز يا ريت النهارده وانت داخل على وش جامعه انك تحفظي الادله اللي وردت في الحجاب وشروط الحجاب وتبقي قويه فيه ولما تقعدي مع زميلتك تقنعيها مشكلتك انك مش محضره كويس فما بتقدريش تقنعي فبالتالي ما بتقدريش تاخدي بايديها الحجاب ان احنا ما عندناش طريقه للاقناع يا ريت دعاتنا اللي بيطلعوا على المنابر وبيتكلموا الشباب بدل ما هم عمالين نهر وعذاب القبر جميل ان احنا نرهب ونخوف بس الأجمل إن إحنا نقنع نقنع شبابنا فمن طرق التحفيز ودي الطريقة الرابعة النهاردة هي طريقة الإقناع من التحفيز أيضا التحفيز المعنوي التحفيز المعنوي زي ما قلت لكم احنا عشان نقنع الناس لازم ندي لهم مكانتهم قلت لكم دلوقتي الامر بتاع ابي سفيان رضي الله عنه خدوا الموقف ده وده موقف عجيب جدا جدا جدا مفتاح الكعبه في قبل فتح مكه على السنوات الطويلة دي كلها كان مع بني أبي طلحة كان مع بني أبي طلحة في يوم من الأيام النبي بعت لعثمان ابن أبي طلحة اللي كان مع المفتاح الكلام ده والنبي في مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت الكلام ده والنبي مصطلع في مكة وعثمان هم اللي لهم الغلبة والمكانة وهو اللي معاه مفتاح الكعبة فالنبي يقول له يا عثمان سيأتي يوم المفتاح بتاع الكعبة ده أنا هاخده منك ويبقى في إيديا ده- دي أضع حيث شئت مرت الأيام وعثمان بن أبي طلحة كان كافر لم يسلم بعد لحد سنة 8 هجرية لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أول حاجة النبي عملها بعد فتح مكة هدم الأوثان وبعد ما هدم الأوثان قال أرسلوا لي عثمان بن أبي طلحة بعت لعثمان بن أبي طلحة وهو لسه كافر فقال له يا عثمان يا عثمان هل تذكر ما قلت لك فاكر انا كنت قلت لك قبل ايه قبل آه، قبل كده قبل كده قلت لك ايه لما قلت لك المفتاح ده هيجي في يوم من الايام هيكون في ايدي اضعه حيث شئت المفتاح يا عثمان واخذ النبي منه المفتاح يا نهار ابيض فقال له يا عثمان اتدري اين ساضع هذا المفتاح عارف المفتاح ده انا هحطه فين هديه لمين فقلت لمن يا رسول الله فقال خذوها يا بني ابي طلحه تالده خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته هذا المفتاح بين يديك يا عثمان عثمان ساعتها قال أشهد أنك رسول الله خلصت يا نهار أبيض أكن النبي لما وضعه في المكانة دي لما النبي قدره لما النبي احترمه قال له أشهد أنك رسول الله بسرعة كده أهو أهو ده التحفيز أهو ده التحفيز يا نهار أبيض يا نهار أبيض معقول معقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ده القائد ما هو ده القائد القائد اللي اللي حساك بالتقدير يحسسك بالاحترام يا ريت لما تيجي تطلب حاجه من حد حسسه بالتقدير والاحترام صدقني يبقى خاتم في ايديك تعمل فيه اللي انت عايزه فهذه صوره ايضا من صور التحفيز ومن صور التحفيز ايضا ودي صوره مهمه جدا التحفيز بالمنافسه آه، آه، آه، كان عندنا آه، طفل صغير بقى كان اسمه عبد الله جبر كانوا بيقولوا عليه الطفل المعجزه ان شاء الله هو اخ احد الدعاه اللي موجودين الان على الساحه عبد الله جبر ده كان حافظ القران كله وعنده خمس سنين او سبع سنين تقريبا وحافظ 7000 حديث وكان اخوه ابراهيم الدكتور ابراهيم ده كان زميلي في المعهد سنه بسنه في اعدادي والثانوي والجامعه هو طبعا جامعه دخل كليه طب وانا دخلت كليه لغه عربيه وكده فكنت دايما بقول له آه، يا ابراهيم هو ازاي والدك قدر يخلي من عبد الله النموذج العالي ده قال لي كان دايما بيحفزه عن طريق المنافسه فقلت له ازاي قال لي كان دايما هو و- و- واخواته وولاد خالاته وولاد عماته كانوا دايما بيتجمعوا على حفظ القران وكان دايما بيعمل منافسه بينهم بين بعض انت لو قدرت النهارده تربي بين اولادك جزئيه المنافسه في حفظ القران ما شاء الله لا قوه إلا بالله هتلاقي كل واحد منهم محفز للعمل اكتر وللحفظ اكتر والاجتهاد في القران اكتر وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعمله مع الصحابه التحفيز على العمل الصالح عن طريق المنافسه طبعا لا يخفى علينا طبعا المنافسه اللي كانت موجوده دايما بين ابي بكر وعمر اذكر لكم موقفين الموقف الاول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر كان يثمر عند يثمر عند ابي بكر في الامر من امور المسلمين النبي سهران طول الليل عند ابي بكر في امور المسلمين بيشوف هم هيعملوا ايه ويسووا ايه والكلام ده واني سمرت معه ذات ليله وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر عن يمينه وانا عن يساري فمررنا على المسجد فلما مرينا على المسجد سمع النبي صوت رجل يقرا القران فقال من احب ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد يقراه على قراءه ابن ابن ام عبد عرفنا على طول ان ده عبد الله بن مسعود فقلت ان شاء الله بعد صلاه الفجر عمر بيقول بعد صلاه الفجر باذن الله انا هسبق ابو بكر واروح ابشر عبد الله بن مسعود بهذه البشرى الطيبه فعمر بيقول ان هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وقعد يقول الاذكار وقعد يعني يذكر ربنا سبحانه وتعالى شويه وقال الان اخرج الى تبشير ابن مسعود بهذه البشرى شوفوا المنافسه بقى هنا لما كان ابو بكر وعمر شعرين مع بعض بالمنافسه وبقيمه العمل انهم يدخلوا السعاده على ابن مسعود فبيقول عمر فخرجت من المسجد مسرعا الى بيت ابن مسعود قال فدققت الباب خبطت على الباب كده فاذا بابي بكر يفتح لي الباب سبحان الله سبحان الله شوفوا المنافسه اتنافسوا على العمل هو بيقول انا هطلع اجري اسبق ابو بكر فقال سبحان الله لا اسبقك الى شيء الا وتسبقني اليه هو انا عمري في حياتي ما اسبقك على حاجه إلا- الا وتسبقني سبحان الله الموقف الثاني الموقف ده يوضح لكم بقى قيمه المنافسه ممكن احنا نتحفز على عمل صالح عن طريق المنافسه ازاي آه، النبي صلى- صلى الله عليه وسلم يوم غزوه تبوك لما حث الناس على الصدقه فقال عمر فوافق ذلك عندي مال فقلت الان اسبق ابو بكر شفتوا الفهم لما كانت في بينهم وبين بعض منافسه على العمل الصالح كل واحد منهم بيسبق مين اللي يعمل العمل ده الاول او مين اللي يحقق هذا العمل اولا فقال عمر فوافق ذلك عندي مال فاخذت نصف مالي وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقت ابو بكر لما راح فعلا سبق ابا بكر رضي الله عنه هو سبقه في ال- في الوقت سبقه في التوقيت ولكن جاء بعدها ابو بكر طبعا عمر خلاص حاسس بقى بالفرحه انه سبقه المره دي هو سبقه ليه التحفيز عن طريق المنافسه هو سبقه ليه المره دي انه في في منافسه بينهم وبين بعض علشان كده لما جاء ابو بكر رضي الله عنه بعد كده جاء بماله كله جاء بماله كله سبحان الله فقال ابو بكر ما تركت لاهلك قال تركت لهم الله ورسوله فقال عمر سبحان الله لا اسابقك الى شيء الا وتسبقني اليه لا اسابقك الى شيء بعدها ابدا فمن الامور اللي تحركنا دايما للعمل الصالح ها انا هشوف النهارده مين اللي هيخلص الواجب أ- اسرع شوفي اولادك هيعملوا ايه شوفي المنافسه دي ممكن تعمل ايه في اولادك النهارده إيه لما انت وصاحبتك انت عايزه تحفظي القران بس يعني متلكئه شويه خلي واحده صاحبتك تحفظ معاك القران وابداوا اعملوا مع بعض منافسه انت هتلاقي من جواكي تحفيز غير طبيعي والله العظيم تحفيز غير طبيعي وشوف النهارده المنافسه ممكن تعمل ايه علشان كده كان سيدنا علي بيقول لنا إيه، ما سابقنا ابا بكر الى شيء ما سبقنا احنا الصحابه وكأن النبي كان بيقول ان كل الصحابه بينهم وبين بعض منافسات ما سابقنا ابا بكر الى شيء ما سابقنا ابا بكر الى شيء الا وسبقنا سبحان الله التحفيز بالمنافسه دي آه، ده آه، اللي النبي عمله من احد لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه هكذا وقال من ياخذ هذا بحقه كل الصحابه قالوا انا يا رسول الله احنا اللي ناخذ هذا هذا بحقه يا رسول الله منافسه منافسه فاوجدوا روح التنافس بينكم وبين بعض ما شاء الله لا قوه إلا بالله تعلوا خليك انت النهارده كطالب علم خلي النهارده بيننا وبين بعض روح منافسه اللي يخلص الكتاب ده الاول او اللي يحضر عدد اكبر من الدروس شوفوا الهمم هتعلو قد ايه عارفين في رمضان ليه الهمم بتاعتنا بنع- بتعلو عشان احنا شايفين الناس كلها في الطاعات والعبادات ده منافسه اذكر لكم موقف عجيب جدا آه، وكنا في معتكف آه، بتاع السنه قبل اللي فاتت آه، احد الشباب آه، جاء قال لي يا شيخ احمد انا هستاذنك ما اصليش معاك التراويح فبقول له ليه؟ قال لي انا عايز احقق سنه آه، آه، اللي عملها عثمان رضي الله عنه ان يقرا القران كله في ركعه الوتر قلت له جميل خلاص ماشي طلع صاحبنا كان اسمه ابراهيم طلع بعد صلاه العشاء مباشره صلى معانا العشاء وطلع بره المسجد في الساحه اللي حوالين المسجد مسك المصحف بتاعه وقام بركعه الوتر دخل قبل الفجر ب 10 دقائق وقال لي فضل الله انا ختمت القران في ركعه الوتر فضل الله عز وجل فانا طبعا في درس كده ح- حطيت في الشباب بقى روح المنافسه قلت لهم يا جماعه في شاب النهارده اخ من اخوانكم النهارده ختم القران في ركعه الوتر مين يقدر يعمل كده النا- بكره ان شاء الله الكلام ده كان تاني يوم بعد صلاه العصر في درس العصر فحمستهم وعملت بينهم روح منافسه كانت النتيجه ان دخل علي قبل الفجر حوالي 47 واحد قالوا لي بفضل الله كلنا ختمنا القران في ركعه الوتر ايجاد روح المنافسه ما شاء الله من الامور المحفزه جدا للطاعه وللعباده من الامور المحفزه قوي وبتحفز الناس دايما للعمل الصالح هو ذكر الثواب الاخروي ان احنا ن- نذكر الناس قبل ما نذكرهم بالعمل نذكرهم بالثواب الاخروي الاخروي وده كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم دايما انه دايما كان يذكر الناس بقيمه العمل ده في الاخره بقدر الثواب اللي ممكن الانسان ياخده هو الانسان مننا ليه بيجتهد جدا في قراءه القران لو سالت انت ليه بتقطر قوي في قراءه القران يقول لك النبي قال الحسنه الحرف بح- بح- بعشر حسنات والى 700 ضعف والله ضعف لمن يشاء حتى تلاقي الناس كده آه، انتشرت قوي الورقه اللي كانت مكتوبه آه، ان قل هو الله احد فيها كام حرف وحرف بكام حسنه يبقى انت خدت من قل هو الله احد كام حسنه فتلاقي الناس اول ما تشوف الكلام ده تقبل قوي على ال- تقبل قوي على قراءه قل هو الله احد بعض الناس يقول لك ايه القران فيه كام صفحه والصفحه فيها كام سطر والسطر فيه كام حرف والحرف بكام حسنه يبقى انت معاك مليارات مثلا من الحسنات إيه، ده كده ده كده نوع من انواع التحفيز نوع من انواع التحفيز اللي بيخلي الناس دايما تقبل على الطاعه والعباده وده امر مهم جدا قبل ما نقول لاولادنا يا اولاد يلا قوموا صلوا وتضربي قلمين ثلاثه يا ريت تفكريهم بثواب الصلاه في الاخره هياخدوا ايه في الاخره إيه- إيه- إيه- هو قدرهم عند ربنا ايه في الاخره علشان كده شوف النموذج ده من نموذج التحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بصوا يا جماعه شوف مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على ابي هريره وهو يغرس غرسا تعرفين الواحد لو بيكون عمال يشتغل في شغلانه آه، آه، شغلانه واخد عقله كله فما عندوش وقت للذكر فالنبي شافه بيغرس نخل عمال يغرس النخل في الارض كده وبيزرع نخل فقال له يا ابا هريره اولا ادلك على غرس هو افضل لك من غرسك اولا ادلك على غرس هو افضل لك من غرسك طب ده كان آه، راس مالهم في الوقت ده التمر ففي غرس أفضل من ده يا رسول الله قال وما هو يا رسول الله قال أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة منهن يخلف الجنة عشان كده أبو هريرة كان بعدها بيقول فما فارقنا لساني أبدا شفت التحفيز شفت النبي حفزه ازاي شفت النبي حفزه ازاي ان شاء الله لا قوه الا بالله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خرج مع انس وفي روايه مع ابي ذر في ليله شتيه واوراق الشجر يتساقط اوراق الش- الشجر زي فصل الخريف كده اوراق الشجر عمال يتساقط فاخذ النبي غصنا خد النبي غصن كده عصايه يعني من غصن يعني وضرب بها غصنا من الشجره فكانت النتيجه ان الاوراق تتساقط الاوراق بدات تقع فقال له آه، النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري ما مثل هذا؟ عارف ده مثل إيه؟ قلت ما مثل هذا يا رسول الله؟ قال هذا كمثل رجل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا تساقطت ذنوبه إلا تساقطت ذنوبه كما تساقط الورق من على هذا الشجر. مسألة إنك اذكر له فضله إيه في الآخرة؟ أجره إيه في الآخرة؟ الناس دايما لما تعرف قيمة الأجر ما شاء الله بتقبل على العمل. أذكر لكم حديثين مهمين أول، الحديث الأولاني سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه بيقول إيه؟ بعثنا رسول الله في سرية النبي بعثنا في سرية معركة من المعارك فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة ادعي ان ربنا يناولني الشهاده فرفع النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لك يا أبا- يا ابا امامه النبي يدعي لك بالشهاده دعوته مستجابه فرفع النبي يديه فقال اللهم ها سلمهم اه وغنمهم مش ه- مش هبقى شهيد مش هبقى شهيد قال فسلمنا وغنمنا ثم بعثني النبي بعثا فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة فرفع يديه قلت ربحت رب الكعبة ده خلاص فرفع يديه فقال اللهم سلمهم وغنمهم تاني مرة المرة قال فسلمنا وغنمنا المرة الثالثة إيه، إيه، رفع يديه فقال يا رسول بعثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقلت يا رسول الله سل أهلي الشهادة فقال اللهم سلم وغنمهم قلت يا رسول الله إذا أخبرني بعمل أدخل به الجنة وأبتعد به عن النار أخش به الجنة وأبتعد به عن النار فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة عليك بالصيام فإنه لا مثل له وفي رواية عليك بالصيام فإنه لا عدل له مفيش له عمل يسويه يوم القيامة بالإذن ربنا سبحانه وتعالى شوف راب بيقول إيه فكان أبو أمامة لا يرى الدخان متصاعد آه، من بيته إلا علمنا أنه قد نزع عليه ضيف الدخان ده بتاع الفرن يعني بيعملوا أكل في الصبح فبيقول إحنا كنا نشوف الدخان يطلع الصبح نعرف على طول إن في ضيف نزع عليهم لأن عادة ابن- أبي أمامة رضي الله عنه إن خلاص كان بيداوم على الصيام لما النبي ذكر له فضله في الآخرة النموذج الثاني من النموذج التحفيزية بذكر ثواب الآخرة ويا ريت يا جماعة إيه إيه إيه إيه أنت ليه تضيع صلاة العصر؟ ليه تضيع صلاه العصر؟ ده النبي قال ان الملائكه بتتعاقب فينا هتذكرك عند ربنا، يا شفتوا التحفيز ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ آه، يقول ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى في سريه في البحر، فبينما هم كذلك في ليله مظلمه قد انزلوا الشراح إذا منادي ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا أخبرنا إن كنت مخبرا قال إن الله كتب على نفسه أنه من شجع أنه من عطش نفسه شوفوا يا جماعة التحفيز بذكر الثواب في الآخرة أنه من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ قال فكان أبو موسى يتخير اليوم شديد الحر فيصومه ليه؟ أصل يوم القيامة ربنا لا يتولى سقياي في اليوم شديد الحر يوم القيامة شوفوا التحفيز عن طريق ذكر الثواب الأخروي ومن انواع التحفيز ايضا التحفيز بذكر العقوبه مهم جدا ان انا لما اجي آه، آه، احفز ان انا اقول انت عارفين عندنا في مثلا في الوظائف الحكوميه آه، اللي هيغيب آه، هيتخصم منه مثلا كذا فلما بتتذكر مساله الخ- الخصم تلاقي الكل ايه محفز انه يروح بدري ليه علشان الخصم فمن بعض انواع التحفيز التحفيز بال ب... ب... بذكر العقوبه مهم جدا انك تقول لاولادك اللي هيترك الصلاه محروم من المصروف دي تخليه يقوم يصلي ان شاء الله بس طبعا دي احنا دايما بنخليها لاخر حاجه التحفيز بذكر العقوبه دي بتبقى اخر حاجه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا آه شوفوا يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله من ترك صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله يا جماعه آه، طبعا عاده الناس ان هو بيبقى في الشغل مثلا ويرجع مثلا ايه يتغدى وينام طلوع عليه صلاه العصر يصحى على المغرب مثلا فشوف النبي لما حب يحفز الناس على صلاه العصر قال لهم ايه يا جماعه انتوا عارفين واحد في يوم راجع بيته لقى البيت واقع وفلوسه كلها ضاعت وخسر فلوس كلها ولاده كلهم ماتوا واهله كلهم ماتوا تخيلوا قدر الحسره فقال لهم اللي هيسيب صلاه العصر حسرته كده هتكون بهذه الصوره يوم القيامه ده ايه ده يحفز الانسان انه يداوم دايما على صلاه العصر يحفز الانسان دايما انه يحافظ على صلاه العصر ان شاء الله بقدره الله التحفيز بذكر العقوبه حافز دايما يا جماعه لو ده ما حصلش يبقى العقوبه كذا ولكن خلي دايما التحفيز بذكر العقوبه في الاخر خالص من اخر الاشياء اللي احنا ممكن نحفز بيها ومن التحفيز ايضا من انواع التحفيز دايما انك حط لنفسك هدف انك عايز توصل لهذا الهدف ويا ريت احبابي آه، آه، ان الهدف ده نكتبه يعني الهدف ده يتكتب ويتعلق قدامك دايما يعني لما تيجي تذاكر حط قدامك الهدف بتاعك واكتبه عارفين ليه لان العلماء بيقولوا ان الانسان يحفظ 90% مما يكتب بينما يحفظ 10% مما يسمع عشان كده انا بقول محتاج جدا ان انت تكتب وتتكلم كتير طول ما انت بتكتب الهدف بتاعك وحاطه قدامك ما شاء الله لا قوه الا بالله ده بيكون محفز ليك جدا على اه اه اه اه انجاز العمل اللي انت عايز تعمله احنا طبعا هو بيقولوا لي اختم وطبعا يعني التحفيز لسه فيه جزئيه بسيطه جدا ولكن احاول اقول لكم بسرعه يا ريت نبص مع بعض تاني احنا خدنا النهارده ممارسات القائد خدنا الدرس قبل اللي فات كن نموذجا خدنا بعد كده الرؤيه المشتركه خدنا بعد كده التحفيز والتشجيع النهارده هيتبقى لينا ثلاث اشياء او ثلاث جزئيات مهمه جدا ان شاء الله ناخدهم الاسبوع القادم باذن الله التحدي تمكين الاخرين واكتشاف المواهب عشان نكون خلصنا ممارسات القائد ونخش بقى في صلب السلسله بتاعتنا صفات القائد وكيف نبني القاده آه اسال الله سبحانه وتعالى في النهايه آه، ان يكون ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ويكون السؤال ان شاء الله باذن الله بتاعنا النهارده اللي هن- هنكتبه ان شاء الله على الصفحه وهنحاول نكتبه على الشاشه الان بقدر المستطاع كده آه، سؤال النهارده اذكر ثلاث محفزات تؤثر فيك ثلاثة من المحفزات اللي انت سمعتهم النهاردة تؤثر فيك وإن شاء الله بإذن الله نعرض إجاباتكم بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم السؤال مرة تانية اكتب ثلاثة محفزات من الأمور التي تحفزك إلى العمل الصالح وتؤثر فيك جدا سواء في العمل الصالح أو في العمل الدنيوي اذكر ثلاثة مؤثرات تؤثر فيك أو محفزات تؤثر فيك وتجعلك دائما تنجز الأعمال في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كن في حياتك قائدا كن في حياتك